بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته ورحمته من الان والى الابد امين. استكمل مع حضراتكم القراءه في رساله الفرح رساله القديس بولس الرسول لاهل مدينه فيليبي في الاصحاح الثاني في عدد 12 لغايه عدد 18 هقرا الفقره دهيت. اذا يا احبائي كما اطعتم كل حين ليس كما في حضوري فقط بل الان بالاولى جدا في غيابي تمموا خلاصكم بخوف ورعده لان الله هو العامل فيكم ان تريدوا وان تعملوا من اجل المسره مسر الفرح افعلوا كل شيء بلا دمدمه ولا مجادله لكي تكونوا بلا لوم وبسطاء اولاد الله بلا عيب في وسط جيل معوج وملتوي تضيئون بينهم كانوار في العالم متمسكين بكلمه الحياه لافتخاري في يوم المسيح باني لم اسعى باطلا ولا تعبت باطلا لكنني ان كنت انسكب ايضا على ذبيحه ايمانكم وخدمته وخدمته أصر وأفرح معكم أجمعين وبهذا عينه كونوا أنتم مسرورين أيضا وافرحوا معي نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين الحقيقة قديس بولس الرسول وإحنا بنعيش وياه ودي آه الكلمة رقم أربعة في آه رحلتنا معاه في السجن وهو في سجن مدينة روما وهو بيستقبل خادم اسمه أبوفروديتس وجاي يقدم عطايا جمعوها أهل مدينة فيليبي وبيحاولوا إنهم يعبروا عن محبتهم للخادم اللي خدمهم وعرفهم بالمسيح وبيبعتوا له مساعدة مالية محدودة لأنهم كانوا ناس على قد الحال وبيقدموا له العطية دهيت علشان يقولوا له احنا وياك في الأزمة في الضيقة في المشكلة اللي انت موجود فيها بولس الرسول وهو في السجن مشغول بالكنيسة ومشغول بحياة الإنسان ومشغول بخدمته الناجحة ومشغول بأن الإنسان المسيحي الذي عرف المسيح إزاي يعيش حياة نقية وحياة صحيحة الجزء ده عايز احطه قدامك قدام عنوان مهم جدا بيقول كده تمموا خلاصكم بخوف ورعده خد بالك هو المره اللي فاتت في المحاضره اللي فاتت قال لنا كده تمموا فرحي المره دي بيقول لنا تمموا خلاصكم بخوف ورعده ويشرح الشرح ده ويقدمه لنا بطريقه ممتعه وهو بيقدم لنا صوره هذا العالم وصورة الزمن اللي بيعيشه الإنسان بولس الرسول من القرن الأول الميلادي لكن هو بيشرح لنا الزمن كأنه عايش ويانا النهاردة تمموا خلاصكم بخوف ورعدة عايز أقول لك إن الزمن اللي هو وصفه بولس الرسول هنا وقال عليه آه وسط جيل معوج وملتوي جيل معوج وملتوي ده في القرن الاول الميلادي يعني تهالي بولس الرسول لو كان ويانا النهارده وهو بيشوف ما يحدث في العالم كله في الزمن برضه هيقول نفس التعبير جيل معوج وملتوي وطبعا هو عايز يقول ان في خطايا وفي سقطات وفي متاعب وفي وفي حاجات كتيره خالص لكن بولس الرسول بيشرح لنا طيب لو جيت اشرح هذا الزمان اللي احنا فيه الحقيقه ناس كتيره من علماء الاجتماع واللي بيدرسوا احوال الانسان بيشرحوا وبياكدوا ان الانسان بيعيش في زمن فيه صراعات شديده جدا ويقولوا العالم النهارده بتحكمه ثلاث امور كلها بتبتدي بحرف ام الانجليزي اول حاجه بتحكم العالم النهارده الماني فلوس المال اللي حذر منه المسيح زمان وقال لا تقدرون ان تعبدوا سيدين يا واحد يرضي السيد ده يرضي السيد ده وجعل المال سيد ولكن المال في حقيقته وسيله هو وسيله لحياه الانسان كان زمان الناس بتتبادل آه، احتياجاتها من خلال الاشياء العينيه نفسها وبعدين اخترعوا بقى الفلوس وابتدت لها مراحل كبيره ولها وزن ويقدروها وميزانيات وارقام واصفار كتيره لكن المال المال نعمه من عند الله وبالمناسبة في قديسين كتير في تاريخ الكنيسة كانوا أغنياء من أسر غنية أشهرهم القديس الأنبا أنطونيوس أب جميع الرهبان يقال إن عائلته كانت تمتلك 300 فدان من أجود أنواع الأراضي لكن دي مش القصة بتاعتنا النهاردة المال يتحكم في الإنسان الحروب الصراعات النزاعات كلها في المال الحاجة التانية آه، الحرف التاني أو ال M التانية اللي هي بتحكم الناس أيضا هي آه، الأسواق markets آه، الأسواق طبعا بتشوفوا الأسواق حتى لما حصلت كورونا والناس ابتدت تقعد في البيوت ابتدى يبقى فيه يقول لك الشراء اونلاين وبقى في شركات ضخمه زي امازون وغير امازون بتبيع تجيب لك صوره الحاجه لغايه عندك وتشتريها وتدفع فلوسها وتجيبها لك لغايه المكان بتاعك ولغايه عنوانك وصارت المولات وال mega markets اللي هي المحلات الكبيره خالص او الاسواق الضخمه دهيت واتذكر قصه كنت قريتها زمان ان ايام الرئيس شارل دي جول في فرنسا ابتدت تطلع فكرة المولات الكبيرة والمحلات الضخمة زي كارفور وغيرها فجم بعض رجال الأعمال وقالوا له عايزين نعمل المحلات دهيت في باريس المحلات الضخمة دي الكلام ده في الستينات قال لهم لا لو عملتوها جوه باريس هتموتوا المحلات الصغيرة روحوا اعملوها بره المدن حتى تلاحظوا عندنا كتير يعملوا المحلات دهيت او الماركس دهيت بره المدن خالص وتبقى يقول لك م- متعه التسوق روح بقى وكانك بتتفسح هناك ولو انت بتتفسح هتجوع هنعمل لك الاكل جنبك مطاعم كتيره تقضي طول اليوم في الشراء وهذه الاسواق لدرجه ان احيانا الناس تشتري حاجات هي مش محتاجاها خالص يشتريها هو مجرد المتعه وفيها آه، يعني افكار كتيره من الافكار الغريبه عملوا مره دراسه لما يجوا يبيعوا الساعات الساعه الساعه واقفه طبعا اللي بيبيعوها فالساعه دي يوقفوها على زمن ايه يعني مثلا الساعه 3 ولا الساعه 9 ولا الساعه 6 عملوا دراسه كبيره الناس بتشتري الساعات وهي واقفه عند ساعه كام بعد ما عملوا الدراسة النفسية الكبيرة ديت اكتشفوا اكتشاف جميل قوي ان اكتر ساعات تتباع لما تكون واقفة عند زمن عشرة وعشرة ليه؟ يقول لك دي كأن الساعة بتضحك كأن الساعة بتبتسم فبتبقى أكثر جاذبية يروحوا الناس يشتروها على طول أنا بقول لك إن بيدرسوا فلسفة التسوق العصبي الماركس الام الثالثه الاولانيه ماني والثانيه الماركت والثالثه الميديا الاعلام والميديا بقى آه، يعني حدث ولا حرج باكتساحها وبانتشارها وبقنواتها وبال social media التواصل الاجتماعي بكل صفحاته بكل مواقعه بكل اشكاله اللي عماله شركات ضخمه وبتحقق ملايين الملايين من الارباح سنويا وصارت الميديا تحكم الانسان يبقى التلاتة ام دول بيعملوا نوع من الحصار على الانسان اللي قال عليه بولس الرسول هنا زمن او جيل معوج وملتوي طب نعمل ايه يا بولس في وسط الزمن ده وفي وسط الشرح ده بيقدم لنا الحقيقه آه، صوره جميله خالص ويقول لنا ان انت لازم يكون عندك هدف بس عندك قوه وعندك وعد وعندك وسيلة أشرح لك الكلام ده أول حاجة لازم يكون عندك هدف والهدف كده بيحدده تمموا خلاصكم بخوف ورعدة تمم حياتك بخوف وبرعدة ممكن انت ماشي تقع اقف وكمل ممكن مفيش انسان كبير على السقطة او الخطية لكن ان وقعت يوجد امل يوجد رجاء اقف وكمل يقول لنا تمموا خلاصكم بلا نقص اجتهد اجتهد بقدر الامكان ويمكن واحنا في شهر يوليو دلوقتي وبنحتفل بقديسين كتير مثلا واحد زي القديس موسى الاسود او موسى القوي اللي بنفتتح بيه شهر يوليو ما هو سيرته بتحكي كده بتحكي انسان كان كثير الوقعات ولما فاق لنفسه عرف تمموا خلاصكم بخوف ورعده في يوم من الايام جابوه علشان يحضر محاكمه اخ سقط فلقوه جاي من بعيد وشايل شوال ومليان رمل والشوال فيه ثقب وعمال الرمل ينزل منه فبيقولوا ايه اللي انت شايله ده؟ قال لهم خطاياي شايلها ورا ظهري وبتجري ورايا وانا مش شايفها. يبقى اول حاجه حدد هدف حط هدف عندك وحطه كده زي ما القديس بولس الرسول بيقول لنا تمموا خلاصكم بخوف ورعده بخوف يعني باحتراس زي ما واحد انا رايح الامتحان فخايف بس الخوف ده بيخليني اذاكر بيخليني اجتهد بيخليني اخد بالي بيخليني اركز ورعده يعني مفيش وقت للكسل مفيش وقت الواحد يضيعه تمموا خلاصكم بخوف ورعده ده الهدف لكن انت مش هيسيبك المسيح وانت ماشي بالعكس ده هيديلك قوه دي نمره اتنين بقى هيديلك قوه في الطريق يقول لنا كده الله هو العامل فيكم ان تريدوا ان تعملوا من اجل المسره يعني انت بتشتغل مش لوحدك اوعى تفتكر نفسك لوحدك انت بتشتغل الله العامل فيكم تعبير جميل قوي هو اللي بيشتغل هو اللي بيشتغل فكرني دي بقصه لطيفه قوي لما طفل صغير ماشي ويا باباه وشايلين شنطة طبعا الأب هو اللي شايل الشنطة والواد حاطط بس إيده على الشنطة كده وهم ماشيين يوصلوا البيت ويقول لماما ياه ده أنا شايل الشنطة طول الوقت الشنطة التقيلة دي في حين اللي شايلها هو والده لكن هو مجرد حاطط إيده كده الله يصنع معنا هكذا لأن الله هو العامل فيكم طب تعالى كده فكر ويايا موسى موسى النبي ده ايه عاش ازاي ده 40 يو 40 سنه بعيد خالص ويعد في فرعون في قصر فرعون ويعد وبعد ما يعد يبتدي ينطلق للخدمه ويخرج وانت حيلتك ايه يا موسى ده انت حتى في الكلام مش قادر تتكلم يقول لك ان الله هو العامل فيكم وموسى يبتدي يخدم ويبتدي يخرج مع الشعب ويعيش في البرية زمن طويل ويمتد عمره 120 سنة الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا تريدوا اللي جاي من الإرادة يقوي الإرادة وأن تعملوا من أجل المسرة يعني وأنت بتشتغل بتشتغل بفرح ما هو تمموا خلاصكم وأنت مكشر لأ ده تمموا خلاصكم بخوف ورعدة بس افرح لأن الله هو العامل فيكم هو اللي شغال هو اللي بيقوي هو اللي بيرتب الأمور هو اللي بيسند هو اللي هيكمل وياك السكة أن تريدوا أن تعملوا من أجل المسرة داود النبي داود في بداياته كلنا عارفينها بدايات كلها صغيرة وقليلة جدا ولكن داود يقول له يقول ربنا عليه كده وجدت قلب داود حسب قلبي وداود بمزاميره ناخدها ونصلي بيها النهاردة أن تريدوا الله هو العامل فيكم وداود دهوت على أيديه تتم معجزات كتيرة ونسمع عن داود أنه يقع في خطية ولكن يقوم ويتوب ويكمل أن تريدوا الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة حتى أبائنا الرسل أبائنا الرسل اللي بنحتفل وإحنا في صوم الرسل دلوقتي بنعيش في هذا الصوم وبنفتكر بطرس وبولس الرسولين وبنفتكر بقية الآباء الرسل تلاميذ الاثنى عشر والآباء الرسل كلهم السبعين ونفتكر القديس ماري مرقس هو العامل فيكم ماري مرقس لما كان جاي مصر كان حيلته ايه امكانياته ايه مفيش امكانيات خالص لكن لما وصل مصر وابتدى يشتغل لقينا شغله قوي جبت القوة دي منين قال لأن الله هو العامل فيكم هو الذي يعمل فينا آه، بطرس الرسول يتحط في السجن هو العامل فيكم ونسمع عن سير كل القديسين وكل الأتعاب اللي واجهوها ويحطوا الشعار ده هو لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة هو الله يعطينا قوة من خلال الكلمة المقدسة وبيدينا القوة أيضا من خلال الصلوات طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها وبيدينا القوة أيضا من خلال حتى الألم اللي احنا بنتعرض له من الألم يصنع قوة وزي ما قلت لك في الإصحاح الأول قال كده وهب لكم لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا لأجله أيضا طيب آه، يكمل ويقول إيه آه، في النهاية يقول لنا في وعد في وعد مهم جدا يقول لنا كده في عدد 18 كونوا أنتم مسرورين وافرحوا معي يا بولس ده أنت في السجن ده أنت في الألم ده أنت في ظلمة السجن إيه اللي بتقوله ده يقول كونوا أنتم مسرورين وافرحوا معي افرحوا الفرح في وعد بالفرح مهما تتعرض لألم في وعد بالفرح مهما تتعرض للسقوط او الوقوع في وعد بالفرح خالص لان الله هو العامل فيكم هو المحفز هو الداعم هو اللي بيدعم حياه الانسان وخدمته ومسيرته الروحيه هو الذي يعطيه الطاقه الفعاله القدره اوعى تفتكر ان كلمه الانجيل دي كلام كلام حبر على ورق كل كلمة في الإنجيل محاة من الله فيها قوتها وفيها فعلها وفيها أثرها يقول لك كده كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين هو العامل في داخلكم طيب آه، أدي هدف تمموا خلاصكم وأدي قوة العامل فيكم الله هو العامل فيكم وادي وعد كونوا مسرورين فاضل ايه فاضل الوسيله الوسيله بقى اللي نعيش بيها الحقيقه بولس الرسول بقى هنا بيقدم لنا آه، سبع نصايح آه، متتاليه واضحه يقول لنا ايه اول حاجه افعلوا كل شيء بلا دمدمه بلا دمدمه دمدمه اللي هي اول درجه من درجات التذمر ربنا يحفظكم الانسان المتذمر يفقد الكثير بس التذمر له مراحل فيبقى كده كانه مش مبسوط كانه بيتسحب منه الفرح لا افعلوا كل شيء بلا دمدمه اشتغل في نور الوصية بلا دمدمة مفيش الدمدمة مفيش أي مرحلة من مراحل التذمر أو عدم الرضا ما تسمحش لنفسك إنك تقع في الحاجات دي خالص آه، مرة شفت مشهد كده أم بتحاول تأكل طفلها فيقول لها لأ مش عايز ياكل فتقول له ده حلو آه، يعني يبعد كده بفمه بعيد عن الأكل فابتدت تشجعه لما ابتدت تشجعه بأول معلقة ابتدى بعد كده ياخد معلقة التانية والتالتة وخلاص تذمره الأولاني ده كان رافض كانت خطوة لكن لما ابتدى في تشجيع افعلوا كل شيء ما تيأسش خلي عندك رجاء ما تقعش ما تبقاش كده سهل تتكسر افعلوا كل شيء بلا دمدمة طيب ونمرة اتنين افعلوا كل شيء بلا مجادلة المجادلة اللي هي ان الانسان يكتر من المناقشات ويحاول يثبت فيها ذاته يقول لك الانسان لما يجي يتحاور مع الانسان الاخر يقول لك في حوار وفي شجار وفي جدار يعني ايه التلاتة دول الحوار ان انا اتحاور مع الانسان وبنحاول نفهم بعض والحوار يقوم على ارضيه محبه يعني وانت بتتحاور مع الاخر انت مش داخل معركه انت مش داخل عشان تكسبه او تهزمه او تكسره لا انت داخل عشان تفهمه ومن الحاجات الجميلة اللي دايما يقولوها في علم المشورة يقول لك قاعدة سبعة وثمانية لو أنا جبت ورقة كده حطيتها بين اتنين واقفين على شمالي وعلى يميني وعملت كده على الورقة سبعة فهقول للي هنا أنت شايف إيه؟ يقول لي شايف سبعة أقول له طب واللي هنا أنت شايف إيه؟ يقول لي شايف تمانية فيبتدي كل واحد يا ترى مين الصح ومين الغلط هما الاتنين صح مفيش واحد غلط هما الاتنين صح طيب يعرفوا ازاي الصح ده لو غيروا مواقعهم لو جه اللي هنا اللي بيقول سبعة وجه هنا هيشوفها تمانية والعكس صحيح دي ثقافة الحوار القائم على الحب في نوع تاني من الثقافة اللي هي ثقافة الشجار داخل عشان يتخانق داخل عشان يحقر رأي الآخر داخل علشان ما يفهمش الآخر ده تلاقيه يعلي صوته وتلاقيه ممكن يخرج منه كلمات غير جيدة وتلاقيه دايما يقاطع اللي قدامه وتلاقيه ما يسكتش ويستخدم يشوح بإيديه وعينيه وهكذا ثقافة الشجار النوع الثالث من الثقافة اللي هي ثقافة الجدار الجدار اللي هو ايه واحد يبتدي يتكلم ويا واحد يروح التاني آه، مزعق او زعلان او غضبان ويروح واخد بعضه وسايب الاخر او واحده بتتكلم وهي واحد وياخده ويده وتروح معيطه مش معقول الاخر هيعيط يقف الموضوع يسموها ثقافه الجدار كان الواحد ماشي كده في شارع سد الصوره دهيت هنا بيقول لك افعلوا كل شيء بلا مجادله خليك بسيط الحياه نفسها بسيطه خليك بسيط لأن المجادلة بتبين الإنسان عنده ذات وعنده كبرياء وعنده آه، رؤية لنفسه وعايز يحقق نفسه على حساب الآخر افعلوا كل شيء بلا مجادلة بلا كلمات ملهاش معنى خالص من انك تقول كلام تجرح به الآخر أو تكسره أو تشوه صورته بأي شكل من الأشكال نمرة اتنين نمرة تلاتة لكي تكونوا بلا لوم بلا لوم وبلا لوم هنا بيحطها قدامنا آه، ان الانسان لا يلومه ضميره تكون بلا لوم محدش يقدر يلومك بحيث ان الانسان بيعيش في حياته ومنتبه الى نفسه بلا لوم لكي تكونوا بلا لوم ان الانسان ما يكونش له مثلا خطيه ظاهره او مثلا شخص دايما لسانه يقول الفاظ غير نقيه بلا لوم محدش يلومك على الخطا ان الانسان يكون بلا لوم واخد باله محدش يلومه لا على سلوكه ولا على افعاله وعلى كلامه ولا اي شيء لكي تكونوا بلا لوم او مثلا يكون انسان دايما غضوب دايما يضيع حقه يجي الواحد يقول له انت غضبك اللي بيضيعك تكونوا بلا لوم او واحد مثلا دايما كلامه يكثر من الحلفان او واحد يقول دايما وعود فارغه الخطايا الظاهره بصفه عامه لكي تكونوا بلا لوم نمرة أربعة بسطاء والبساطة أحد الفضاء اللي بيعيش فيها الإنسان أفكركم مثلا واحد زي القديس الأنبا برام اللي هو صديق الفقراء آه لما وانت بتقرا في سيرته يقول لك راح يزور ابونا البطرك لما دخل عند ابونا البطرك لقى قاعد على الارض فكان الجو حر فابتدى يقلع على الفروجيه هو بيقلع على الفروجيه شاف حبل كده راح حاطط على الحبل الحبل ده كان عباره عن شعاع شمس داخل من الشباك ظنوا ان هو حبل منتهى البساطه البسطاء حياتك البسيطه يقال في ايام لعازر اللي قومه المسيح ان وهو قاعد كان عايش حياه بسيطه خالص فواحد جه سرق طبق الطبق ده من من الفخار يعني زي من تراب الارض كده فبعد الشخص اللي سرق الطبق دهوت هو شافه فابتسم وقال عباره لطيفه قوي قال التراب يسرق التراب خد الطبق الفخار يفرح بيه وخلاص التراب يسرق التراب كن بسيط بسيط في, ح... في واحد في حياته يكلكع الامور في واحد بنقول عليه كده في الامثال المصريه يعمل من الحبه قبه كبر المواضيع وفي واحد يصنع سلام بكلمه بتصرف بانه آه يسامح الاخر انه يقدر يفوت احيان في ام في تربيتها لاولادها تقعد على كل صغيره وكبيره تقيد الطفل وفي ام بعض الحاجات تفوتها وبعض الحاجات لازم تقف عندها ولازم تربي فيها ولازم تعلم وتنصح كل ده يكون الانسان بسيطا البساطه تعني النقاوه والوصيه تقول ايه كونوا حكماء كالحيات بسطاء كالحمام خد بالك من الازدواجيه الجميله ده هي كونوا حكماء كالحيات الحية دي ده التعبان لكن خد منه صفة واحدة الحكمة طب والحمام خد من الحمام صفة البساطة حطهم الاتنين ويا بعض الحكمة زائد البساطة طب حكمة من غير بساطة تبقى مكر ودهاء وخبث طيب بساطة من غير حكمة يبقى عدم عقل والإنسان كده يبقى مش بيتصرف صح وتكون سلوكياته مش سلوكيات مستقيمة بسطاء يقول لك كده إن كانت عينك بسيطة جسدك كله يكون نيرا في العين البسيطة تشوف الأمور ببساطة وفي عين آه شهوانيه او عين ناقضه او عين مدمره او عين شريره انواع كتيره لكن اذا كانت عينك بسيطه وعايز نوع واحد اذا كانت عينك بسيطه جسدك كله يكون نيرا وان كانت عينك شريره جسدك كله يكون مظلما عيش في البساطه احد وسائل النجاح البساطه نمرة خمسة يقول لك أولاد الله اوعى تنسى انك ابن ربنا اوعى تنسى انك اتولدت الولادة التانية من الماء والروح اوعى تنسى ان انت حياتك حياة نقية انك ابن ربنا آه انت عارف لما نقول فلان ده ابن الملك ده ابن الملك سلوكه يبقى ازاي وطريقته ازاي واسلوبه وحياته اولاد الله اولاد الله يسلكون ببساطه ولا ينسوا هذه الحقيقه ابدا تقول لي العالم مليان شر اه ما هو الشر ده على طول ده من ايام المسيح في شر من ايام ادم في شر طب وانت انت ايه اللي يخليك تدخل في الشر خليك انسان ابن ربنا يقول لك فلان ده ابن ربنا خالص رام اتكاله على ربنا اموره كلها بيسرها الله قدامه حياته كلها كده هو اللي بيرتب كل شيء بولس الرسول نفسه لما ابتدى يظهر له المسيح ويقول له بولس يقول له ماذا تريد يا رب أن أفعل سلم نفسه وابتدى يعيش ويا المسيح في حياة نقية والحاجة الجميلة أن بولس الرسول فضل محافظ على كونه صار ابن لله خالص ويوم ما يمشي ويركب السفينة ورايحين للمحاكمة والسفينة تتكسر في عرض البحر يقول لك سلمنا فصرنا نحمل وكان عنده روح رجاء وإيمان قوي إنه هيوصل سليم وحصل ما تنساش إنك ابن ربنا أولاد الله أولاد الله بلا عيب أولاد الله بلا عيب كلمة بلا عيب دهيت يعني سلوكياته كلها فيها استقامة وانت بتصلي كل يوم وبتقول ايه قلبا نقيا اخلق فيا الله وروحا مستقيما جدده في احشائي ويقول لك الخط المستقيم هو اقصر خط ما بين نقطتين خالص السماء والارض بينهم نقطتين نقطة في الارض ونقطة في السماء هي خط مستقيم الخط المعوج الملتوي لا يصل ما يوصلش الانسان خلي حياتك مستقيمه يقول لنا بقى في الاخر او قبل الاخر يقول لنا في وسط جيل معوج وملتوي تضيئون بينهم كانوار في العالم اه هنا بقى تبتدي تتضح رساله الانسان السائر مع المسيح نور نور في وسط العالم زي تصور كده طريق طويل بس الطريق ده ضلمه شوف يخوف قد ايه وممكن يكون فيه أشرار قد إيه وممكن يتوه الإنسان قد إيه لكن الطريق المنور في أعمدة النور كده أولا بيبقى شكله جميل وثانيا النور بيهدي الإنسان يقول لك تضيئون بينهم كأنوار في العالم هو ليه ربنا عرفك عرفك وليه ربنا أعطاك الوصية عشان تبقى نور ليه أعطاك الحكمة عشان تبقى نور في العالم هو ايه فايدة عمود إنارة بس مظلم ملوش أي فايدة والمسيح قالها لنا صريحة قال لنا كونوا أنا هو نور العالم وأنتم نور العالم أنتم نور العالم والنور من الناحية الفيزيقية الفيزيكس يسير في خطوط مستقيمه اللي قالها قبل كده بلا عيب أولاد الله في وسط جيل معوج وملتوي خليك أنت مستقيم تضيئون بينهم في كأنوار في العالم ربنا عايزنا نبقى النور نور في الحياة الدول بتحارب الفساد آه لأن الفساد ده ظلمة لازم تكون إنسان أمين في شغلك في عملك في مالك في أسرتك في مجتمعك في خدمتك في كنيستك لازم تكون نور دي مش اختيارية تكون كده ولا كده ده إلزام إن أنت الله خلقك وأعطاك هذه الإمكانيات لكي ما تكون نور في العالم تضيئون كأنوار بينهم كأنوار في العالم آخر حاجة في هذه النصائح السبعة متمسكين بكلمة الحياة لافتخاري في يوم المسيح وهنا الحياة بولس الرسول أكثر من رائع أنا خدمتكم وعرفتكم المسيح وقدمت لكم الوصية وشرحت لكم طبيعة المسيرة في الحياة مع المسيح تمسكوا بكلمة الحياة متمسكين بكلمة الحياة وأرجوك تاخد بالك إن متمسكين في كلمة الحياة زي بالظبط اللي قالها في الإصحاح اللي فات فقط عيشوا كما يحق لانجيل المسيح متمسكين بكلمه الحياه طب ليه يا بولس قال عشان انا هفتخر بيكم لافتخاري في يوم يسوع المسيح يا بخت الخادم اللي مع مخدوميه ومع الرعيه كده يقف كلهم فرحانين متمسكين بكلمه الحياه ويقف الخادم في وسطهم كده ويقول انا بفتخر افتخاري ان انا قدمت المسيح لهؤلاء ان دول عرفوا المسيح عن طريق آه، خدمتي وعن طريق عملي وعن طريق التعب وده جهاد كل خادم في كل مكان من أول خادم مدارس الأحد الصغير لغاية أي خادم في أي موقع الخلاصة افعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة لكي تكونوا بلا لوم بسطاء أولاد الله بلا عيب في وسط جيل معوج وملتوي تضيئون بينهم كأنوار في العالم متمسكين بكلمة الحياة لافتخاري في يوم يسوع المسيح الصورة الجميلة دهيت اللي بيقدمها لنا بولس الرسول عايز يقول لنا انتوا نور في العالم واوعى تتخلى عن المسؤولية دهيت ربنا يحفظكم ويكون كل واحد فيكم نور في العالم ونور في أسرته وفي خدمته أنا أحب أن أنا آه، أتوجه بالتهنئة لكل إخواتنا المسلمين بمناسبة عيد الأضحى اللي سيأتي بعد أيام قليلة آه، عيد الأضحى المبارك آه، يكون عيد مبارك للجميع بمعانيه الروحية ومعانيه السامية وتصير هذه الأعياد هي وسائل لكيما تنبه الإنسان لحياته أنا بهني كل إخواتنا في مصر وفي الدول العربية وفي الدول الإسلامية وتكون أيام العيد كلها أيام مباركة على مصر وعلى كل هذه الشعوب وتكون فرصة طيبة أن الإنسان يفرح يفرح في حياته وتصير كل الأيام أعياد كل سنة وحضراتكم جميعا بخير